والآن مع الشريط الثاني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الإخوة الكرام الهجمات المتتالية على طرح السنة الآن كما ذكرت لكم هي من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن تجعل السنة قضية حياة وأن يشارك الجماهير أهل العلم في محبة السنة النبوية ومحبة صاحبها عليه الصلاة والسلام يعني كان من مدة طويلة كان في نوع من الانقسام ما بين الجماهير وما بين أهل العلم كانت قضية السنة عند كثير من الجماهير بتعتبر من القضايا الأكاديمية كلام في السند والمتن والبخاري وتدريس البخاري والكلام ده كله كان يعتبر كان يعتبر حديث المدرجات لا يعرفه إلا طلبة العلم أو طلبة الجامعات المتخصصين في العلم الشرعي لكن خصومنا في غبائهم نقلوا المواجهة فجعلوها جماهيرية وكنا نتمنى أن تكون كذلك من زمان وعجزنا حتى تفضل علينا رب العالمين تبارك وتعالى بهؤلاء الأغبياء إنهم نقلوا القصة إلى الخارج إلى خارج القاعات وخارج المدرجات فتسنى للجماهير أن يعلموا حقيقة هؤلاء إحنا لما بنبصر الناس في واقع الأمر إننا نريد أن نحصن إخواننا البسطاء المحبين إلى خطورة ما يقول هؤلاء وإلى وهائه أيضا تعرف أن في ناس ممكن يعادونك بحسن نية يعني ما يقصد معاداتك عند حسن نية لكن حسن النية هذا يضره من حيث لا يدري والعرب لها مثل تضربه لمن في الأصل يريد الإحسان لكنه أساء وعاد على نفسه بالويل مثل بيقول على نفسها جنت براقص براقص دي كلبة وفية كانت لحي من أحياء العرب وكان بين هذا الحي وحي آخر ضغائن وحروب فالمهم أن الحي الآخر أراد أنه أن يفتك بالحي صاحب الكلبة فعلموا فهربوا جميعا وأخذوا الكلبة معه واختبروا في مكان آمن وبعدين الكلبة بقى لأنها بتدافع عن إيه؟ عن قومها جعلت تنبح وتنبح وتنبح فجعل الأعداء يتتبعون صوت نباح الكلب حتى وصلوا إليه فقتلوهم عن آخره الكلبة كانت تقصد إيه؟ تقصد تنبح على أعدائهم تخوف تدافع عن أهلها فماذا كانت النتيجة أن قتلتهم جميعا وبرضه في العصر الحاضر برضه مثال زي براق السجن واحد بينه وبين مراته زعل فقعد كل السكة يفكر يقول أنا هرضيها النهاردة أقول لها كلمتين حلوين وبقين كويسين أخليها ترضى عليا فخطر بباله وهو ماشي قمر 14 قال لك كل ما واحد يجنن وقال له لا أنت زي قمر 14 قال بقى ايه ازود شوي في الرقم واحد 14 سعيد فقام داخل قال لها انت قمر 30 فلاها غضبت وصارت ثورة عارمة هو مش فاهم القصة استغرب الولية دي بتصرخ ليه؟ زعلانة ليه؟ ده انا بجاملها الناس بيقولوا 14 انا حطيت 16 على 14 تمام بقوا 30 واخد بالك؟ فالمهم شارت عليه وزمزقت وطلعت وسابت له البيت فراح لواحد صاحبه بيقول له يا اخي والله مش عارف الوليه دي اعمل معاها ايه انا بقول لها عمر 30 تعجبها الكلام قال قال له ايه اللي خلاك تقول لها قمر تجديد؟ قال له أ- قمر تجديد ده اكيد مصلصح كده ومسخسخ دي كان 14 بالحلاوه دي امال 30 يبقى ايه؟ قال له يا ابني انت عمرك ما بتطير فوق في حياتك ما شفت السماء قال له ليه إيه الحكايه؟ قال له 30 ده ما فيش قمر اصلا لا مفلصح ولا مسخسخ ولا مسلوع مفيش اي قمر واخد بالك؟ شوف هو عايز ايه؟ مسيك هو نفسه يرضيك فحب بقى انه قال لك لما نزود في الارقام يبقى 14 لما يبقوا 30 أكيد- اكيد كويس واخد بالك؟ فيه اقوام ضعاف العقول اول ما يلوح مبتدع درايه لا سيما اذا كان بقى له حكمه وله اسم والكلام ده هو فاضاف الى ذلك انه بيتكلم بحراره بالغه يوم يتخيلوا ان الانسان ده مخلص وكويس وعالم فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص بل همنا الاكبر هو تحصيل الجماهير وان احنا نجعل الارضيه لتحصيل ارضيه ثابته وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم اليها قائلون لكنهم اضافوا اليها من جهلهم وغبائهم وسوء ادبهم هو ده الجديد اللي هم اضافوه انما نفس الامثله ونفس الاعتراضات موجوده في كتب من يتسمون بالقرانيه وبعدين البخاري عندهم غصه في الحمل غصه في الحمل عايزين يهدموا البخاري باي وسيله ليه؟ لان البخاري له كتاب البخاري له قداسة في نفوس المسلمين ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد يغلط في حاجة ويراجعوه يا أخي أنا غلطت في البخاري كلمة غلطت في البخاري يعني كأنه قرآن يعني كأنه قرآن غلطت في البخاري بل في أيام الحملة الفرنسية سطر الجبرتي أيام الحملة الفرنسية ان جماعه من علماء الازهر لما علموا ان الفرنسيس جايين اعتصموا في الجامع الازهر وقعدوا يقراوا فيها البخاري بايه؟ بهدف دفع العدوان. وان كنا طبعا يعني لسنا معهم في هذا لابد من اتخاذ الاسباب الشرعيه ولا مانع ان بقى ناتي للاشياء دي بعد كده. لكن قصدي اوريك مكانه البخاري عند الناس علماء وعامه كالسفلهيه. البخاري يا اخوانا اخذ المساله دي ازاي؟ قبل ما اتكلم عن البخاري لان القزم اللي كاتب محاكمه البخاري قايل من ضمن الكلام انا بقى عايز اعرفكم مين البخاري ده اصل انتوا ما تعرفوهوش قال ابو العريس مين البخاري؟ قال لك ده راجل اعجمي ها ادي اول او اول عيب فيه فكرني بالجامعه الحراميه سنه 80 الجامعه الحراميه دول يقولوا لك البخاري شيوعي ليه يا جماعه الشيوعي يقول لك اصله من بخارى وبخارى دي تبع الحسوبيه خلاص يبقى البخاري شيوعي يبقى لازم نحرق كتاب البخاري وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تاسيس الجماعه واخد بالك وقدر لي ان ارى هذا الفرماوي كان سنه حوالي 93 سنه لما دخل السجن معانا سنه آه، 81 وكانوا لانه خلاص جاز التنفسي بتاعه وخلاص راح فكانوا ايه يرفعوه الجامعه الحرميه ويعلقوه في الهوا فوق في الشباك بتاع الجزاء عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هوا لانه عم مختنق هيموت كفايه هوا رجل اجهل ما انت رائد وهؤلاء الفئه من اجهل من رايت في حياتي كلها دول بقى يقول لك البخاري شيوعي فده بيقول لك البخاري ده راجل اعجمي اتولد سنه كذا ومات سنه كذا وبيقولوا ان طالب العلم سبع سنين وحاطط 8 مليون ومش عارف كام حديث فقام جاب ال- الاله الحاسبه وحاسب سبع سنين على 8 مليون وشويه طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانيه قال لك لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانيه يبقى البخاري هيلحق يقرا ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب ولا يعمل ايه فدول يا انا عايز اعرفكم بقى مين البخاري بالظبط كده عشان تعرفوا العالم اللي يقول لك البخاري البخاري البخاري قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله عايز اضع قاعده لا نختلف جميعا فيها القاعده بتقول انك قد تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت خلاص كلام واضح اهو انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت خلاص ما تقدرش لكن تستطيع ان تخضع بعض الناس بعض الوقت بس طيب العالم لما بيصل الى مرتبه في نفوس الجماهير بيصل كده ضربه لازم ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجلا يطلبوه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار يلاقوه ما من مشكلة إلا هو فيه فرح يشارككم فيه حزن يشارككم فيه إذا كان صاحب ذات يد يعطيهم ما كانش عنده يواسيهم 30 40 سنة شغال بالنظام ده الناس كلها تصل إلى قناعة بعد الاختبار والتجربة والممارسة إن الراجل ده ممتاز لو ان بعد 30 40 سنه طلع عليه شائعه انه تعامل مع جهات اجنبيه انه خاين لدينه كل الناس هتقول ايه هتقول ابدا اكيد دي سوريا ها زي في عالم الصناعات اليوم البضاعه الياباني كل واحد بيلاقي صنع في اليابان يخش وهو مطمئن 100% فمره مثلا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق او يشتغل يومين ثلاثه ويتحرق انت عارف بيقول ايه؟ وتشوف ولاد الذين اللي زوروا كتبوا عليه صنع في اليابان واليابان ما عملتهوش. ها؟ ما يتهمش اليابانيين اصلا. ما يتهمش، ليه؟ لان الوف الاجهزه ثبت انها في غايه الجوده وبتعمل بكفاءه عاليه اطول مده. والناس بقى تاكدوا من الحقيقه دي وصارت 100%. انما يتهم يقول لك اه ما النهارده انت عارف كل حاجه تبقى مسروقه. يعمل الحاجة في الصين ويقول لك عايز اكتب عليها صنع فين واخد بالك وبرضه في بعض الناس بيسأل يقول لك مثلا هنتاجر في الملابس فهل سرقة المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك بقى اكس لارج واكس اكس و3 اكس وميديوم والسمول والكلام ده طب الناس عايزة large بس خلاص او عايزة small لزوم سد البطون والاحزمة والحالة الاقتصادية والكلام ده فما فيش حد بيشتري لا large ولا بتاع لكن عايزين small يقوموا ينزعوا كل الايه ال ticket اللي حاطينه large ويحط لك مكانه ايه واخد بالك دي اسمها سرقه المقاسات تبص تلاقي مثلا الورده المائيه والبجعه والاصيل والبتاع ده كلها large واحده يلبسها فيل والثانيه يلبسها غزال طب ازاي وهي كلها large مثلا المقاسات مسروقه لزوم الشغل واخد بالك ففي اي مكان في العالم انت ممكن تعمل اي جهاز يقول لك عايز التباسل دي تبني ايطاليا مثلا لسه من ايطاليا مفيش مشكله واخد بالك فالناس كلها تقول العالم شوف مصورين زي يقول لك ال- صنع في اليابان قال وهم سارقينها لكن ما يتهموش مين؟ اليابانيين ليش؟ ثبتت جدارتهم في المسألة كذلك يا اخوانا دي اصل متسف كل مناحي الحياه تلاقي الاصل ده موجود الإمام البخاري لما أخذ مكانته في وسط الأمة المسلمة ما أخذش مكانته كده هباء ليه يا اخوانا البخاري كان في عصره كما قلت من يفوقونه ومن هم مثله ومن هم دونه وقد اجمع الكل كل العلماء على جلالة البخاري بما فيهم شيوخه محمد بن بشار الملقب ببندار احد شيوخ البخاري لما كان يذكر البخاري كان يفتخر ويقول خرج البخاري من تحت عباءته يعني عايز يقول انا راجل ممتاز انا راجل كويس انا ما فيش زيي بدليل ان البخاري اهو ده تلميذي وده واحد من تلامذته واهل العلم بيستدلوا على نبوغ التلميذ بعظمه الشيخ والاستاذ الدرر الكامله في اعيان المئه الثامنه للحافظ بن حجر العسقلاني في ترجمه ابن تيميه يقول ولو لم يكن لابن تيميه رحمه الله ممن قبح إلا تلميذه النجيب ابن القيم الذي اتفق عليه الموافق والمخالف لكان دالا على عظمة هذا الرجل ده, ده ابن القيم ده أثر من آثار ابن تيمية أمال ابن تيمية يطلع إيه يطلع إيه لما ده أثر من آثاره بالحلاوة دي كلها واتفق عليه الموافق والمخالف فمحمد بن بشار يقول خرج البخاري من تحت عباءته تلميذه فالإمام البخاري رحمه الله كان باقعة في الحفظ مع ما نحسبه من الإخلاص الذي يدل عليه انتشار كتابه عبر القرون حتى الآن وإجماع أهل العلم عليه سيوطي رحمه الله لما ذكر تدوين السنة وذكر الكتب ومراتب الكتب وذكر الصحيحين قال رحمه الله أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر ابن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب الأبواب يعني باب الطهارة باب الصلاة باب الزهد باب الجنائز يعني الأحاديث المت- المتماثلة في كل موضوع وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل خلاص ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما ذكر بقى الخلاصة الموجودة عند أهل العلم ليس بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم وعند أهل العلم البخاري أصح البخاري أصح وسنذكر برضو كيف صنف البخاري صحيحه وكيف بوب أبوابه لمن البخاري ربته أمه ونعم الأمهات وفي ثلاث أمهات مشاهير ربوا ثلاثة أئمة مشاهير أم سفيان الثوري ربت سفيان الثوري وأم الشافعي ربته أم البخاري ربته وراء كل رجل عظيم أم ومحمد الفاتح برضه ربته أم برضه الإمام البخاري لم يدرك يعني كثيرا من حياة أبيه مات أبوه وهو صبي وقال له أبوه يا بني تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبه أبوك الرجل تاجر سألوش ما أعلم درهم حرام ولا الكلام ده ما أعلم درهما فيه شبه ليه لأن والد البخاري كان صديقا للعلماء قال البخاري في ترجمة والده رأبنا المبارك بعينيه وصافح حماد بن زيد بكلتا يديه يا سلام يعني هو لما يشوف ابن المبارك بعينه تعتبر منقبة جليلة ولما يسلم على حماد بن زيد فهذا شرف باذخ وصاحب اسماعيل بن عليا وكان والد الامام البخاري في صحبة هؤلاء العلماء وكان رجل تاجر كان رجلا تاجرا كل بقى ما تعرض له اي تجارة اي بتاع كان يسأل العلماء التجارة دي حلال ولا لا هذا النوع من البيع حلال ولا لا أول ما يقولوا له حلال يأتيه حرام أو فيه شبهة يتركه ولذلك ساغ أن يقول لابنه تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبهة شبهة أهو واحد من الجماعة الأقزام المتطورين دول ابنه مدمن بانجو مخدرات والكلام دوت وما بيطلعش من المصحات ونعم التربيه شوف بقى اهو ابنه كده وواحد تاني برضه ابنه مسجون دلوقتي في قضية سرقة والكلام ده انت لو فتشت في حياتهم تسد مناخيرك لو فتشت في حياة هؤلاء يبقى عامل العملة وروح بقى يلبس لك بقى ايش ثياب المشيخة والشيطان واعي ها ويتكلم بقى ويتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم لا يفتحون علي بن المدينة شيخ البخاري سادق الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين مع كثرة مال البخاري من الشيوخ زي احمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد ومسدد بن مسرهد وسليمان بن داود ابو الربيع العتكي ومحمد يوسف الفريابي وابو عاصم النبيل ومكي بن ابراهيم وعبيد الله بن موسى وجماعة من العلماء الكبار لما يقول لم استصغر نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن مديني علي بن مديني ده كان آية من آيات الله في معرفة علل الحديث أبوه عبد الله بن جعفر المديني كان ضعيف الحديث ففي يوم من الايام علي بن مدينه عمال يحدث فواحد قام له كده وقال له ما تقول في ابيك؟ طب يا لازم الاحراج يعني وابوه ضعيف والعلماء مضعفين ما تقول في ابيك؟ فسكت ثم رفع راسه فاذا عيناه تذرفان وقال انه الدين ابي ضعيف الحديث انه الدين يعني ما اقدرش اكذب فيه ما اقدرش اجامل فيه مع ان علي بن المديني لو قال ثقه ما قال احد جامل اباه انما كان يقول كما يقول العلماء له رايه لعله علم من ابيه ما لم يعلم غيره لعل لعل المخارج التي يذكرها اهل العلم عند اختلاف علماء الجرح والتعديل في توثيق راو او في تضعيف لكنه قال انه الدين ابي ضعيف الحديث امانه عندهم كانوا يجاملوا حد فما كان هؤلاء العلماء يجاملون احدا قط فلو ساغ ان يكون البخاري اخطا في حديث او حديثين او ثلاثه او اربعه لوقفوا له بالمرصاد ولبينوا لان دين الله اغلى عندهم من البخاري رحمه الله لما صنف البخاري كتابه وترجم للاحاديث اجمع العلماء على ان تراجم البخاري في غايه الجوده والدقه والنباهه والذكاء حتى قال الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك ان تراجم البخاري حيرت العقول وانت لو عايز تعرف بقى الباب ده هو اذهب لكتاب المتواري في كشف تراجم ابواب البخاري لابن المنير السكندري أو لمناسبات تراجم البخاري لابن جماعة أو الذين صنفوا في هذا الباب يذكر لك العلاقة ما بين الترجمة والحديث هو ده فقه البخاري مش البخاري يقول لك باب كذا وبعدين يقول لك حديث حديثين ثلاثة قوله باب كذا وكذا هو ده فقه المسألة عند البخاري رأيه في المسألة لكن تراجم البخاري على أنواع فتارة يجزم بالحكم وتارة لا يسكت عن الحكم واخد بالك يجزم بالحكم في التبويب نفسه احيانا وبعض الناس يرون الحديث لا يوافق هذا الجزم فبعض الناس يعترض عليه وبعض الناس ربنا يهديه الى مراد البخاري وانا اذكر لكم باب واحد فقط عشان تعرفوا بقى عظمه البخاري رحمه الله في كتاب المواقيت من الصحيح قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس خلاص جاب في الباب ده ثلاث أحاديث الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته اللفظ الآخر فقد أدرك ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته في اللفظ الآخر فقد أدرك يبقى البخاري لما يقول باب من أدرك سجدة أو من أدرك ركعة من صلاة العصر الحكم إيه يا جماعة أدرك ولا ما أدركش أدرك لأن الحديث الأولاني الذي أورده البخاري قاطع في المسألة مش ده الإشكال الإشكال الحديثين اللي بعد كده جاب حديث ابن عمر وحديث ابي موسى الاشعري حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى ان تغرب الشمس اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا واوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا حتى صلاه العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القران فعملنا فاوتينا اجر الفريقين جميعا فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين يا ربنا نحن كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجوركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء حديث ابي موسى الاشعري قريب يعني السياق ولكنه مختصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استاجر اجراء على مدة معلومة بأجر معلوم فاليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك والنصارى إلى صلاة العصر لا حاجة لنا في أجرك ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا طب إيه علاقة الكلام ده بمن أدرك سجدة من صلاة العصر في الصورة الظاهرة ما فيش علاقة والبخاري رحمه الله قصد معنى آخر قصد معنى آخر أنت لما تصلي ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس يعني سجدت سجدة وبعدين قلت الله أكبر المغرب ادى يبقى دخل وقت المغرب وراح وقت العصر ولا لا طيب فاضل لك كم ركعة من العصر ثلاث يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول هتصليهم في وقت المغرب ولا لا ها هتصليهم في وقت المغرب ولم توقعهم في وقت أداء الصلاة في سؤال فقهي هنا هيبقى الثلاثة الباقيين قضاء ولا أداء وده خلاف بقى البخاري جاب الحديث الأولاني عشان يقضي على الخلاف في المسألة دي قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يبقى أداء مش قضاء القضاء إن الوقت يروح وتصلي الصلاة في غير وقتها يبقى اسمه قضاء في اصطلاح الفقهاء واخد بالك أما تصلي الصلاة في وقتها ده اسمه إيه؟ اسمه أداء طب أنت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر يبقى على اصطلاح الفقهاء تبقى إيه؟ تبقى قضاء خلاص كده؟ البخاري في الحديث الأولاني عايز يقول لك إن هم برغم إن أغلب الصلاة وقع في غير الوقت إلا أنها إيه؟ أداء خلاص؟ الحاجة الثانية اللي البخاري أراد أن يجليها إن معنى أن توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل أن يرد عليك ما صليته في غير الوقت صح ولا لا؟ يبقى تاخد من الصلاة كم ركعة؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك خلاص كده؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت فقد علمنا أن الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل عشان كده قال لك إيه فهذا فضلي أوتيه من أشاء خلاص آه صحيح أنت وقعت الصلاة في غير الوقت لكن هذا فضلي أوتيه من أشاء فكما أن الله عامل هذه الأمة ويعاملها في سائر أقضياتها وأحكامها بالفضل كذلك عامل الذي أوقع معظم صلاته خارج الوقت عامله بالفضل لما قبل الصلاة كلها منه فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط أن يثبت حكم المسألة بل أراد أن يظهر تفضل الله عز وجل على العبد إذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت والبخاري مليان بقى من الضرب ده عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري اي واحد غبي ما يفهمش البخاري لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمة في الذكاء ده يمكن صحيح البخاري يعني ما بانش صنعة البخاري قوي قوي فيه ده في كتاب لا يفقهه في هذه الأمة إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة كتاب التاريخ الكبير للبخاري وهو كتاب يقع في تسعة مجلدات ذكر فيه أسماء الرواة البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث سماع الرواة من بعضهم الانقطاع من بعض والبخاري بقى ما بيحملش ناس كده عايز واحد يفهمه على طول يكون عارف الموجة بتاعته عايز يثبت سماع راوي من راوي يجيب لك 10 15 اسناد ورا بعض حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان وسيبه اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت الانقطاع اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني جايب ده كله ما قالش حاجه عايز يقول ايه من الموضوع ده كل كتب البخاري كتبها البخاري بالشفرة الشفرة بيتعامل البخاري بالشفرة فاللي يفهم مصطلح البخاري ويفهم كتب البخاري يعرف عظمة البخاري عشان كده احنا عاذرين الناس دول عاذرين الناس دول مش فاهمين حاجة خالص في البخاري معذورين لأنهم لو علموا قد علموا طريقة البخاري في تصنيف الكتب رحمة الله عليه لأذعنوا له بالفضل كما أذعن أهل بغداد لما أرادوا انتقاص البخاري بس اهل بغداد لما حبوا ينتقصوا البخاري يعني عملوا حركه كده ذكيه شويه مش غبيه قوي زي اللي بيعملوها دلوقتي عملوا ايه؟ البخاري جاي بغداد قال لك بس البخاري البخاري سمعته سبقته وكان البغادير ينتقصون الافاضل قال لك احنا البخاري اللي بيقول لك ده هو فيح هننزله الارض النهارده فعمدوا على مئة حديث وغيروا اسانيدها ومتونها الاسناد ده يركبوه للمتن ده والمتن يركبوا الاسناد ده والكلام ده ودوا كل عشرة الواحد وقالوا اما يجي البخاري ويتكلم كده وخلص قوم اقرا له الايه العشر احاديث ونشوفها ايه هيعرفها ولا لا قام اول واحد قال له عندي احاديث عايز اسالك عنها ايه قال له كذا وكذا وحدثها فلان وفلان وعلان وبتاع والبخاري يقول له لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه عشرة لا اعرفه قام واحد تاني برضه العشرة لا اعرفه لا اعرفه 100 حديث والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه الجماعه بقى اللي هم ايه قاعدين بقى السواد الاعظم اللي هنا بقى لحمه راس انا مش مخ قال لك هو ده البخاري مش عارف حاجه خالص كل حاجه لا اعرفه لا اعرفه مال بيقول البخاري ايه وبتاع ايه ولكن فاجأهم البخاري رحمة الله عليه بأنه قال للأولاني أما إسنادك الأول فمتنه عند الثالث وإسنادك الثاني متنه عند الرابع إسناد الخامس متنه كذا وكذا حتى رد المئة حديث إلى أسانيدها فما قام من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل قال العلماء ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب فالصواب يعرفه كثيرون لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه من أول مرة هو ده العجيب في المسألة مش إنه يعرف الصح والغلط والكلام ده بقى كل اللي قاعدين عارفين إن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر مثلا وحديث مثلا كذا لم يروه إلا أبو هريرة معروف عند أهل العلم المفاريد دي معروف فكل البخاري يقول لم يروه إلا فلان دي يشارك فيها ألوف لكن من أول مرة يقول له إسنادك الأول عند الثالث والرابع عند الخامس والخامس عند ال... إيه ده قال فما قام من مجلسي حتى أذعنوا له بالفضل وكان أبو محمد بن صاعد وكان من أكابر الحفاظ العالمين بالعلل والرجال كان إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح ذاك الكبش النطاح الذي لا يصبر أحد على مناظرة زي الكباشة ما يدخلوا في بعض وكذلك كبش نطاح يعني بيفتح دماغ أي واحد إيه ينطحه فيعني وما فيش حد بيثبت للبخاري رحمة الله عليه سيرة البخاري سيرة عطرة وإن شاء الله في المرة القادمة سأتناولها بالتفصيل لتعلموا قدر البخاري والبخاري كما قلت لكم في مطلع الكلام هو رجل واحد من هذه الأمة العظيمة ومع ذلك سيرته عطرة النهاردة الجماعة بتوع الغرب لما يحب يلمع لك واحد في علم الاجتماع ولا علم النفس وبتاع تيجي تفتش وراه تلاقيه كان شاذ جنسيا واخد بالك كان مجنون وهو ده اللي عايزين يخلوه بقى القدوة والمثل لشبابنا القدوة والمثل لا تكون إلا بالخلق لا تكون إلا بالضمير والدين والسلوك إنما مسألة التقدم العلمي يطلعوا القمر ينزلوا الأرض السبعة كل ده ما له قيمة بالفضائل في الفضائل والكلام ده إنما ترتقي الأمم بالفضائل ترتقي الأمم بالدين الإمام البخاري فرد واحد من أمتنا لو بحثوا في أمم الغرب جميعا ما وجدوا له نظيرا فيبقى بقية العلماء عندنا لا نظير لهم عند هؤلاء الناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الشارد منا وأن يرده إلى ديننا ردا جميلا يسأل سائل عن ال- الكتب التي آه، ينصح بقراءتها في الرجال كتب الرجال بتنقسم إلى شرائح وإلى طبقات طبعا أفضل أو أوسع هذه الكتب كتاب الحافظ المزي أبي الحجاج اللي هو كتاب اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال وهذا خاص برجال الكتب الستة الكتب الستة الصحيحان البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فهو ذكر أسماء كل رواة هذه الكتب مرتبة على حروف الهجاء ثم ذكر أقوال أهل العلم في كل راو من هؤلاء الرواة وأصل كتاب تهذيب الكمال أصله كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله الكمال في أسماء الرجال فالمزي أخذ الكتاب ده هو وزود عليه زيادة كثيرة ثم جاء الحافظ بن حجر رحمه الله واختصر كثير من ما أورده المزي وأورد كثيرا مما أهمله ويتعلق بتوثيق الراوي ولخص الكتاب في الثلث تقريبا كتاب المزي مطبوع في 35 مجلد كتاب الحافظ بن حجر مطبوع في 12 مجلد اللي هو كتاب تهذيب التهذيب وطبع هذا العام كتاب مغلطاي آه، علاء الدين في اللي اسمه إكمال تهذيب الكمال إكمال تهذيب الكمال فطبع أيضا في نحو 12 مجلدا وإن كان مغلوطاه تعدى على المزي وأهمل الذهبي تماما ويا ليته أهمله إنما عرض به أيضا تعريضا قبيحا في الكتاب يقول وقال بعض أهل عصرنا كذا وكذا ترجع للكلام اللي قاله تلاقيه هو كلام الذهبي بنصه وفصله فهو لم يقم للذهب وزنا أصلا ويمكن ده سببه المعاصرة وصدق من قال إن المعاصرة حرمان إن المعاصرة حرمان يعني سبب المعاصرة والتنافس على المكانة والعلم لا يستفيد المتعاصرون بعضهم من بعض ده معنى قول القائل المعاصرة حرمان ففي ده فيما يتعلق بالكتب الستة في طبعا الكتب الأخرى لأقدم من هذا زي كتاب التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط للبخاري والتاريخ الأوسط مطبوع من زمان بس خطأ باسم التاريخ الصغير التاريخ الصغير المكتوب المنشور باسم التاريخ الصغير ده هو التاريخ الأوسط بتاع البخاري إنما التاريخ الصغير لم ينشر حتى الآن ورواية الخفاف التي نشرت في العام الماضي للتاريخ الأوسط تؤكد أيضا ذلك وان كتاب نشر باسم التاريخ الصغير هو هو التاريخ الاوسط وفي كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وهو انفع في مسألة الحكم على الرجال من كتاب البخاري التاريخ الكبير وفي كتاب الثقات لابن حبان وأيضا الكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ وتاريخ دمشق طبع وتم الحمد لله طبع القدر الموجود منه في سبعين مجلدا وطبع وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وهذا مطبوع في 14 مجلد والكتب الأخرى في تواريخ البلدان زي تاريخ جرجان للسهمي وتاريخ نيسابور للحاكم مطبوع مختصره وكذلك كتاب أخبار سمرقند لنجم الدين النسفي أيضا هذا طبع وهناك كتب أخرى مطبوعة في بعض تواريخ البلدان فيها أيضا الحكم على الرجال بالإضافة لكتب العلل كتب العلل بتاعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي داود السجستاني وكتب السؤالات للدار القطني والحاكم وهؤلاء دي أيضا كلها فيها كلام عن الرجال بالتوثيق والتجريح واحد بيسأل عن صحة حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت حد خيرا لي هذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره حديث الجلوس بعد صلاة الفجر وهذا يعني يذكر الله يركع ركعتين هذا حديث في الترمذي وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره ما صحة حديث تعممه فإن الشياطين لا تعمم باطل ما صحة حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه هذا أيضا حديث المنكر والليث بن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع فقيل لليث بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة يعني ابن لهيعة كان سيء الحفظ وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر فقال لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة لأن ابن لهيعة كان سيء الحفظ حتى من رواية القدامى عنه وإن كانت رواية القدماء عن ابن لهيعة أكثر تماسكا برواية المتأخرين والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختراق وصرح بالتحديث إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن في شيء من التسامح في هذه المسألة لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط كان ضابطا نعم ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين بل كانت تقع منه إيه؟ أوهام ثم استحكمت هذه الأوهام بعد احتراق داره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنة 170 هجري آه يقول سائل نرجو إلقاء الضوء على الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها أن إمام الحرمين الشيخ أحمد هو مش إمام الحرمين ولا حاجة فهم بيقولوا إن هو خادم الغرفة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له إن إيه أكثر الأمة دي بيموت على النصرانية والكلام ده فكتب رسالة وبخلي إيه يبقى المسلمين يكتبوها لبعض علشان إيه يبرأوا من مسألة الكفر والشرك والكلام ده ولا تزال هذه الورقة تكتب حتى الآن أنا سمعت شيخنا الشيخ المطيع رحمه الله يقول منذ خمسين عاما وهذه الورقة أيضا تكتب وبنفس نص هذه الرسالة ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال انه لم يخدم اي واحد للغرفة النبوية اسمه احمد على الاطلاق من يوم ما الغرفة دي ماسك مفتاحها حد لحد ما تكلم وقال ان هذا طبعا من الترهات ومن الاكاذيب ولا ينبغي ان يشتغل المسلمون بمثل هذا وطبعا الورقة انا قرأتها من سنوات طويلة فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبة وواحد ثاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقة يعني كويسة وبتاع فالعالم ايه بدأوا يكتبوها لبعض وهكذا يشغل اعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الامور التي تستنزف اموالهم واوقاتهم وجهودهم
نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الشارد منا وأن يرده إلى ديننا ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم